السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في محطة جديدة من الطريق إلى النجاح وزي عادتنا نعمل مراجعة بسيطة إن أول ما بدأنا نتكلم من أول محطة في طريق للنجاح هي الله سبحانه وتعالى لازم تتوكل على الله سبحانه وتعالى وبعدين تعرف قدراتك اللامحدودة إنك أفضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى سخر لك السماء والأرض وما بينهما فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين يا رب يحبهم بس بشرط إذا إنك بتقرر عزمت استخدم الحواس الخمسة حطها في الفعل ولو وقفت تقف لغاية إمتى لغاية ما تحقق هدفك وهنا تتوكل على الله سبحانه وتعالى ومن هنا بدأنا نتكلم عن المفهوم الذاتي اللي هو جذور الشخصية إنه مكتسب يعني ممكن تغيره إنه منتظم عاوز أمان وضمان إنه ديناميكي عاوز نشاط وتقدم وعشان تخلي الاتنين مع بعض لازم تعمل حاجة اسمها التغيير التدريجي ومن هنا بدأنا نتكلم في احتياجات الإنسان العشرة من أول البقاء لغاية المعنى عشان يكون في معنى لحياتك انت ممكن تقوم من النوم تلاقي ما فيش معنى لحياتك حققت حاجات كتير انا ما شفت ناس انا حتى في جولتي دي قابلت ناس اغنياء جدا يعني اغنياء انا بقول لك مثلا حد عنده بيساوي اكتر من مليار دولار وبعدين قاعد معايا مش لاقي معنى لحياتي اطلاقا انا تعيس جدا قلت له طب ليه مش لاقي حاجه لانه معاه فلوس ممكن يفطر في اي حته ويتغدى في اي حته ويسافر في ويشتري وياخد لكن مش لاقي معنى لحياته لانه بعد عن الخط الروحاني عشان يكون عنده معنى لحياته بقى لازم يرجع تاني فعلا فعلا باستسلام تام لله سبحانه وتعالى ولما بدأنا نتكلم على هذه الاحتياجات لازم نروح بعدها بنتكلم على الإدراك لأن من غير الإدراك مش ممكن تعمل تغيير لأن لما يكون عندك إدراك الإدراك 50% من التغيير إنك تدرك إنك بتاكل بسرعة ده بيخليك تبدأ تعمل تغيير وزي ما قلت لكم أول ما تدرك بتنفصل يعني إيه تنفصل طالما أدركت بتقف بتقف عن الفعل يعني معنى كده انفصلت عنه والسلوك اللي بعده بيكون سلبي لما حد يفكر إنه بيدخن ويعرف إنها خطر عليه واعرف ان السبب 22 سبب من اصناف السرطان وبسبب الزهايمر وباركنسون وبسبب فشل كلوي وغير كده بسبب جلطتين حط عليها انها 18 فتوى انها حرام فانت بتعملها ليه؟ فده ادراك ادراك لا واعي مجرد ما تدرك بتبدا تفكر لو ادركت ان في حاجه غلط ولا زال بتعملها اصبح ادراك سلبي انك تبدا تغيرها ده ادراك ايجابي بتدرك داخلك عامل ازاي ده ادراك داخلي وخارجي تبدا تدرك الناس احاسيسها قبل ما تكلم حد تقول له حاجة كن حريص جدا ان يكون في تفاهم ويكون في اتصال مع العالم الخارجي فإدراك داخلي وإدراك خارجي طول ما أنت ماشي بتعرف حاجة مهمة جدا الإدراك في القوة المحركة للسلوك البشري هي الألم والسعادة وكلمنا الإنسان هيتفادى أي حاجة تبعده عن السعادة هنا بقى في مشكلة لو الإنسان ربط أي حاجة بالسعادة حتى لو خطأ هيروح لها والدليل على كده التدخين إنه خطر جدا وحرام لكن الناس بتروح لها ليه؟ ربطها بحاجة بتساعده أو بتقول له إن أنت بترتاح بيها أو اتعود عليها وممكن أي حاجة تربطها بألم هتبعد عنها حتى لو كانت إيجابية ومن الإدراك بدأنا نتكلم على السبع أركان في القيم وقلنا إن القيم هي أساس السلوك البشري وإن القيم هي اللي بتعلمنا حاجة صح ولا غلط وإن القيم بتعلمنا حاجة حرام ولا حلال القيم هي السبب في الدوافع والقيم قسمتها إلى سبع أركان لأن كان بيجي علينا وقت بنعمل حاجة اسمها العلاجات بالقيم كنا نسأل الإنسان إيه أهم حاجة في حياتك الإجابة قيمة وإيه تاني وإيه تاني وإيه تاني بيكمل على القيم وبعدين نقعد نساعده عشان نرتبهم فأنا حطيت سبع أركان الركن الأولاني القيمة الكبيرة الأولانية هي الروحاني احنا اتكلمنا عليها على أقسامها مش هرجع أرجعها تاني بس أنت عارف الركن الروحاني وبعدين الصحي لأن من غير صحتك مش ممكن إطلاقا تقدر تعمل أي حاجة بس الأول الله سبحانه وتعالى وبعدين الصحة وبعدين أنت شخصيا إنك تهتم بنفسك بأفكارك تحسن نفسك كل يوم عاوز شخصيتك تكون أفضل لأن بدي هتاخدها بتكون أفضل في العيلة ومن العيلة تكون أفضل في الجزء الاجتماعي والجزء الاجتماعي بعدها الركن المهني وأخيرا الركن المادي لما بتتكلم على دول واحتياجات الإنسان والقيم الأساسية يبقى لازم تعرف إزاي أنا أعرف أنا فين في القيم دي وعلى فكرة إحنا كل يوم ماشيين في السبع قيم دول كل يوم في حاجة روحانية ناس بتمشي في الشارع تقول يا رب دي روحاني طب ما تعملها صح طب ما تتوكل فعلا على الله سبحانه وتعالى طب ما تصلي صح طب ما تصوم صح فتبص تلاقي أنا بعمل حاجة روحانية بتدرك وتعملها مظبوط وبتعمل حاجة صحية بتاكل وبتشرب وبتنام وبتتكلم وبتفكر اعملهم بطريقة تكون صح عشان تفيد جسمك أفضل وتفيد كمان ذهنك أفضل بتعمل حاجة شخصية وبتعمل حاجة عائلية كل يوم في حاجة مع العيلة وبتعمل حاجة اجتماعية أكتر من 90% من التفاهم مع الناس اتصال حتى لو بتخلي حد يحط لك بنزين في عربيتك تطلب منه فده اتصال لو ما تعرفش تتصل مع الناس ولا تتصل مع نفسك هتكون تعيش في حياتك لان لما تبص تلاقي انت متضايق من ده وده مزعلك بتكلم نفسك خطا هتلاقي الاتصال الداخلي والخارجي عشان كده انا قلت للناس نوعيه حياتك بتتوقف على اتصالك مع نفسك الاول وبعدين مع الناس مع العالم الخارجي ومن هنا بتخش في الجزء المهني بتعمل كل حاجه فيها مهنه حتى لو كنت ام بتشتغلي في البيت دي مهنه بتهتمي باولادك ودي مهنه وعلى فكره طلعت بعض الإحصائيات العالمية قالت لك إن المرأة اللي بتقعد في البيت الأم بتستحق حوالي 50 ألف دولار في السنة فأنا بهجك على جوزك عشان تاخدي منه الفلوس دي فجهزي نفسك من أول دلوقتي لأنك بتشتغلي بتتعبي فمن هنا لازم تاخد بالك وبعدين الجزء المادي بتمشي فيهم باتزان كل يوم عشان تمشي فيهم باتزان تسأل نفسك السؤال الأولاني أين أنا الآن في دول والسؤال الثاني ماذا أريد أين أنا ده الواقع ماذا أريد ده الهدف بين الاثنين تبدأ تسأل تلف- لماذا أريده الأسباب وبعدين متى الوقت أريده فبتاخد التوقيت وبعدين كيف أول ما تقول كيف بتستخدم استراتيجيات عقلية عشان توصل هناك هنا بتستخدم قدراتك وإمكانياتك وطول ما انت ماشي بتحقق هدفك بتقول لنفسك ايه التحديات اللي ممكن توقفني وازاي ممكن اعالجها وبعدين بتوصل لمرحله تقول هل انا اعتقادي الذاتي بيدعمني ان انا احقق هدفي لان كل فكره بتفكر فيها فيها اعتقاد فيها خلفيه بتزقك وطالما عارف قيمك السبعه وعارف اعتقادك الذاتي وعارف الرؤيه الواضحه ده بيخليك تمشي في الاتجاه اللي انت عاوزه فاكرين لما اتكلمنا على الجزء الشخصي فيها الرؤيه الواضحه فيها القيم العليا بيربطهم الاثنين الاعتقاد الذاتي لو انت اعتقادك الذاتي قوي بتقدر تاخد الرؤية والتكال على الله سبحانه وتعالى ومهما يحصل بتكمل لغاية امتى لغاية ما تحقق هدفك فطول ما انت ماشي تقول ادي قيمي وادي الاسئلة وانا خلاص حققت هدفي بعد ما تحققه اسأل نفسك لما احقق هدفي ايه تاني في حياتي ممكن يتحسن فدي بتدي لك رغبة اكتر بتدي لك فايد اكتر فبتزود الاسباب فلما تزود الاسباب والاسباب رغبة بتقوي احتياجك واهتمامك بالهدف وبعدين بعد ما عملت كل دول بتسأل نفسك لما اوصل لده اعمل ايه تاني فبتوصل لهدف حاجه اسمها هدف مستمر في الزمن ولما طول ما انت ماشي في الدنيا ساعد اكبر عدد ممكن من الناس عشان تكمل الدوره بتاعتك انا السنه اللي فاتت طلعت 320 مدرب تقريبا بتديهم افكارك لان انت ممكن الانسان يموت لكن افكار ممكن ما تموتش فالافكار مستمره في الزمن لو انا قلت لك مثلا انا معايا جنيه وانت معاك جنيه اديني الجنيه بتاعك وادي الجنيه بتاعي لازال كل واحد فينا معاه جنيه لكن قلت لك انا عندي فكره وانت معاك فكره اديني فكرتك وانا اديلك فكرتي اصبح كل واحد فينا معاه فكرتين فلما تكون انت عندك بعض العلم ادولك الله سبحانه وتعالى خليك ساخي في العلم ودي للناس لما بتسال نفسك الاسئله دي كلها عارف بالتحديد انت رايح فين خدنا خلاص كل دول يبقى لازم تعرف القوه الثلاثيه انك تقرر وتختار وتاخد مسؤوليه حياتك وهنا ما تلومش دول القتله الخمسه اللوم والنقد والمقارنه والشكوى والمماطله طالما عملت الخمسه دول هتلاقي نفسك بتلوم اول ما تلوم بقيت ضحيه لمين للشخص اللي انا بلومه او الشيء اللي انا بلومه طب وايه تاني النقد اول ما تنقد حد هيدافع عن نفسه وبتحسسه انه اقل منك فهيبدا حتى لو ما كلمكش ودافع عن نفسه قدامك لكن هيحس باحساس سلبي والطاقه تروح لك وترجع لك تاني من نفس النوع بطريقه سلبيه عشان كده بقول لك احنا هناخد كل دول واستخدمت القوة الثلاثية وعرفت القتلة الخمسة وبدأت تبقى حذر منهم جدا طب نعمل ايه في كل ده نعيش حلمنا وهنا بقول لك ازاي هل ممكن الانسان فعلا يعيش حلمه طب ابص حواليك اي حاجه انت تستخدمها اي حاجه في لبسك اي حاجه في بيتك في عفشك التلفزيون انت بتتفرج عليه الموبايل اللي بتستخدمه السيارات الطيارات المراكب اي حاجه اطلاقا حتى الحنفيه اللي بتدفعها كل حاجه في حياتك كانت حلم كانت هدف كانت فكره في ذهن حد في يوم من الايام انتوا عارفين لما اجي اسالك ما ترى ايه هو حلمك وتقول احلام ايه في احلام اليقظه ساعات انت ممكن تقعد وتلاقي نفسك سرحت بفكرك باحلامك عارف انك تحلم انك تقعد في مكان جميل زي ده انك تقعد في الاشجار دي تقعد في الطبيعه دي وتقعد مع نفسك وتسيب نفسك لخيالك بس هنا في حاجه مهمه جدا انك بتاخد هذا الخيال وتحطه في الفعل عشان تحطه في الفعل بتبدا تقرر الله انا عندي حلم وناس كمان عندها احلام الطياره كانت بتاعت ال Joyce Brothers اللي هم الاخوان جويس كان كل واحد فيهم يلبس ريش وينط من فوق الجبل وينزل متكسر ومتدغدغ كانوا مسميهم الاخوه المتخلفين كل واحد فيهم يخش المستشفى شويه وبعدين عملوا الطياره والناس اللي كانوا بينقذوهم واقفين طابور عشان يركبوا الطيارات هو ده اللي بيحصل لما قلت لكم قبل كده على فريد سميث اللي هو عمل Federal Express اللي هو تعدي جوابات تعدي في العالم كله فقال 48 ساعه قالوا عليهم متخلفين النهارده بنبعت قلت له ممكن تبعتها لي بشركات تانية لكن Federal Express هي نمره واحد في العالم فتبص تلاقي ده كان حلم حد في يوم من الايام ران سكاليان الولد ده في حته اسمها بولدر كولورادو اتولد ما عندوش رجلين كانت حادثه وبعدين كان عنده حلم ايه حلمه ان يكون مع ابطال العالم في ايه في الكاراتيه معقوله طب هيلعب ازاي ده ما عندوش ده ما عندوش رجلين ربنا سبحانه وتعالى بيبعتنا لبعض في الوقت المناسب فكان في واحد اسمه ليزلي كان من ابطال العالم كان عنده 8 دان الراجل ده قال له انا ممكن ادربك بدأ يضربه بالكرسي بتاعه فالكرسي بتاعه بقى من ح- في حاجة اسمها كاتا بالنسبة للكاراتيه الكاتا مجموعات تحركات لما بتعمل المجموعات دي خلى الكرسي بتاعه من ضمن المجموعات فبدأ يخش في بطولات بقى قوي جدا والكرسي كان من ضمن استخداماته النهارده ران سكاليان عنده 8 دان في الكونغ فو كيكسل مش كده بس عنده مدارس بنسميها dojos حوالين امريكا عنده اكتر من 220 مدرسه من دول لا يقل عن 12000 طالب اتفرج على الروعه عنده حلم فانت حلمك ايه؟ ايه حلمك؟ إيه اللي انت نفسك تحققه اكتر من اي حاجه تانية ايه حلمك؟ هل حلمك انك تعمل دكتوراه؟ هل حلمك انك عاوز تعمل فلوس كام؟ عاوز كام؟ هل حلمك انك تخش الجنه؟ ما كلنا عندنا حلم نخش الجنه، ايه اللي عملناه اخيرا عشان نخش في الجنه ان شاء الله؟ فخد بالك حلمك فين؟ اكتب ورقه وقلم، خد ورقه وقلم. هي باستمرار بتبدا ورقه وقلم وانت واكتب من غير ما تحلل من غير ما تقيم لان الجويس اللي هم اخوان جويس عملوا نفس الشيء عارف لما يعملوا اي طياره مهما كانت جديده الطياره اسمها في عندها حاجه اسمها انفلوب يعني ايه ال envelope اللي هو الجواب اللي هي اقصى حاجه ممكن الطياره تروح لها واقل حاجه ممكن الطياره تروح لها فبياخدها الطيار ويجري بيها اسرع سرعه ممكنه واقل سرعه ممكنه اقصى سرعه ما تقدرش الطياره تروح بعدها لان عندها envelope عندها جواب عندها حاجه مقفول عليها الانسان لا الانسان ما عندوش حدود ما عندوش حدود فتبص تلاقي Sir هيلاري سبنسر اللي هو طلع جبال ايفرست لاول مره لما طلع الجبل فوق قال له جبل ايفرست انت وصلت للنمو اللي ممكن توصل له ومش ممكن توصل اكتر من كده لكن انا لسه بنمو انا لسه بكبر انا لسه بطلع وهتشوف ان انا هطلعك اكتر من مره وهتشوف ان انا اتغلب عليك وهتبقى عاديه جدا بالنسبه لكل الناس بعد كده وده بالظبط فعلا اللي حصل وطلع جبل ايفرست ولما طلع جبل ايفرست كل الناس بتطلعها بس كان لازم حد يكسر هذا الاعتقاد اللي احنا اعتقدنا بيه ان هو كده بس في وقت من الاوقات انا شخصيا من ضمن احلامي اسمح لي اقول لك عليها لما كنت صغير عندي ست سنين كان من ضمن احلامي ان انا اكون بطل مصر في البينج بونج كنت بقعد للعيبه الكبار لما يجوا عندي في اسكندريه وكنت اقعد اتفرج على رجليهم وهم بيتحركوا وكنت برسمهم اعرف اللعيبه الكبار ازاي بيتحركوا واكتشف ده خطا وده خطا كنت اقرا كنت افتش كنت اتفرج عليهم وبعدين اترفضت من كل النوادي مفيش نادي لما قالك يلا لا امشي يلا كنت بلبس جزمه كاوتش واروح للمدرب بتاعي وشويه شويه قابلني وخلاني ما العبش اطلاقا غير التدريبات فقط لمده سنه كامله بعدين في الاخر كان فاضل بطولتين في ال season كان فاضل بطوله نادي الترام وبطوله السويس ونزلت بعد كده احسب بعد كده سنين وانا خدت بطوله اسكندريه وبطوله الجمهوريه وقتها بطوله وجه بحري بطولة المدارس وسافرت بطولة العالم لأن الأحلام بتتحقق لو كنت سمعت كلام حد ما كنتش لعبت لأن كانوا لك تطلع إيه؟ هتبقى بطل انت اهبل ما انت عارف ولاد الحلال كتير هيخليك تغير عشان كده دول بسميهم حرامية الأحلام خلي حلمك جواك طالما عاوز حاجة اكتبها اقراها كل يوم خصوصا قبل ما تنام اديها اسباب خليها في جيبك حس بيها وامشي كل يوم خطوة خطوة لغاية امتى لغايه ما توصل لمرحله بتحقق حاجه من حلمك ولا هتلاقي نفسك ما بتعملش حاجه هتلاقي الناس عماله تغيرك تغيرك كل شويه ده كان حلمي الاولاني وفضل الله سبحانه وتعالى حققته الحلم الثاني كنت عايز اكون مدير عام اكبر فنادق العالم كنت انزل اتفرج على الفنادق اشوف اقول مش معقول دي بلد فيها سياح من كل حته فيها لغات فبدات اجهز نفسي اتعلمت انجليزي وتعلمت فرنساوي وتعلمت الماني وحسنت العربي بتاعي وبدات اجهز نفسي هم بيعيبوا عليا ان انا بصرف فلوسي في الكلام الفارغ وانا ما اعرفش حاجه يعني عارف شاب عادي جدا زي اي شاب موجود في الدنيا لكن انا ما كنتش بضيع وقت في الكلام الفارغ كنت بطل مصر وبتمرن كل يوم بلاقي افضل اصدقاء ممكن انقيهم لان ممكن تبقى زيهم لان عارف ازاي انت مين معاك بتتكلموا ازاي بتفكروا في ايه كنت انقي الناس اللي عاوزه تنجح الناس اللي عاوزه تتقدم مش الدعوه بتاعها في الكلام الفارغ ها، عندي بعض الاصدقاء كده نقعد ننكد لكن هم كده بس ما كلمهمش في اهدافي ولا في احلامي ودخلت في معهد الفنادق قلت لك كان عيب تخش معهد الفنادق بقول لك هتشتغل ايه؟ هتشتغل جرسون؟ هتشتغل خدام؟ ودلوقتي النهارده اصبحت كليه اصبحت جامعه كان لازم تتبني على كتاف حد وكنا بنسافر بره وسافرت بره واشتغلت في الفنادق واشتغلت هنا في مصر ووصلت اللي موجود وصلت كويس جدا وبعدين سافرت بره وبدات من غسيل الصحون الناس تقول لي ما تقولش كده ما تقولش كده دلوقتي لازم تعرف عشان عشان اشجعك لان حلم عمري ما كنت بغسل الصحون انا كانت السلمه الاولى في الطريق الى الاداره العليا فكنت افضل واحد عارف يعني ايه افضل واحد لما انا بضحك عليه افضل واحد يغسل صحون لان انت بتكون متميز اللي انت بتعمله خليك متميز فيه ما تقولش لما هكون متميز يمكن لما دي ما تجيش خليك متميز دلوقتي بالوقت اللي عندك بالامكانيات اللي عندك واطلع شويه شويه هتلاقي نفسك في الخطوه الثانيه لكن انت جواك التميز وكنت بجهز نفسي ان انا اوصل للاداره العليا السكه كانت صعبه جدا وعارف الرحله كانت رهيبه جدا من التفرقه العنصريه للتفرقه الدينيه للطرد من غير سبب كان بيحصل حاجات كتير ومع ذلك برضو تركيزك على حاجات اولا توكل على الله سبحانه وتعالى ثانيا تطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام وطول ما انا ماشي بكافح وبدرس وبعمل وكتير اتطردت وبغير سبب وكمان عايزين يطلعوك حرامي عشان يطلعوك في مصيبه ومع ذلك برضو قررت ان اكمل وكملت بفضل الله سبحانه وتعالى كنت بشتغل حارس وكنت بشتغل بشيل ترابيزات وكراسي في القاهره انا بحجمي ده كنت بشتغل حارس كنت بدخل حراميه كل يوم كانوا كلهم صحابي كنت بقول لهم اهو صاحب الشغل خدوه موتوه كله هو ومع ذلك شوية شوية بتقف على رجليك وفضلت على كده بين الاتنين كنت بشتغل ايه كنت بشتغل حارس واشيل ترابيزات وكراسي وكنت بدرس في جامعة بدرس hospitality management وقعدت على كده ثلاث سنين وفي ست سنين حققت هدفي وكنت أول مدير عام عربي ياخد لوكاندا كان عندي 2000 عامل لأن الأحلام بتتحقق فخليك معايا بعد الفاصل عشان نتكلم على نتكلم على بقيه تحديات الحياه ونتكلم على دوره الاحلام ازاي بتتكون لغايه ما تبقى امكانيه وبعدين امل والاحتمال وبعدين واقع وتعيشه وانا مش عاوز منك حاجه بس عاوز اشوفك ان سايب لنا بصماصك في الدنيا فما تروحش كده ولا كده احسن حلمك هيروح منك خليك معايا بعد الفاصل أيها السالك درب الصاعدين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين أيها السالك درب الصاعدين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم أخي قم أخي قم أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم في الطريق إلى النجاح لو عندك حلم فعلا وعاوز فعلا تحققه ايه اللي ممكن يوقفك هل فكرت في دي هل اساسا عندك حلم ما اصل الاحلام هي بدايه الاهداف يعني اي حد يقول لك انا عندي هدف الهدف نفسه عباره عن ايه عباره عن فكره والفكره جت منين حاجه جت في ذهنك نفسك تحققها اسال اي حد في الدنيا عندك هدف ممكن يقول لك لا بس لو قلت له نفسك في ايه هيقول لك نفسه في ايه وده اللي احنا بنسميها تحقيق الذات ان كل واحد فينا عاوز يحقق حاجه جواه عشان يخلي نفسه سعيد في حياته لانك ده انجاز ولما تنجز مش ممكن تلاقي تقدر توصل اللي انت عاوزه عارفين من ضمن التحديات دي اتكلمنا قبل كده عن الخوف الخوف هو العدو النمره واحد بالنسبه للانسان عشان كده قلت لكم ان عشان خاطر تعدي من دي اسال نفسك سؤالين ايه اسوا حاجه ممكن تحصل لي وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي هتلاقي بين البينين حاجه ممكن تحصل فانت بتعرف التحديات مقدما وبتحلها مقدما عارف تعرف التحديات مقدما في واحد راجل عنده مطعم موجود في مونتريال الراجل ده اشترى مولد كهرباء لما اشتراه الناس كلها قعدت تضحك عليه فاكر نفسك فين ده انت بلد متقدمه مفيش حاجه هنا ممكن تحصل وحصل حاجه اسمها freezing rain ال freezing rain اللي هو الشتاء بينزل متلج لما الشتاء نزل متلج وصل حوالي نص طن واكتر على كل سلك فالسلك وقع عارفين دي معنى ايه ان مفيش نور في بلد زي كندا ساعه درجه حراره 20 تحت الصفر في ناس ماتت مين كان عنده كهرباء الراجل ده فاتفرج على الطابور اللي كان واقف عشان ياخدوا بيتزا ولا ياخدوا حاجة ياكلوها ولا يخشوا يتدفوا ولا ياخدوا حاجات يوديها بيوتهم إذا كان دفع مبلغ أخد مبلغه كله اللي صرفه على مولد الكهرباء فقل من أسبوع مش كده وبس إن الناس بعد ما رجعت الكهرباء الإدراك ما بيتغيرش بسهولة كانوا فاكرين مين؟ فاكرين الراجل ده ففي خلال ست أشهر المبالغ اللي عملها كانت تتعدى 600 ألف دولار التانيين كلهم بدأوا هم كمان يشتروا مولد كهرباء لكن ده عرف ان عشان توصل انك تحقق فعلا اهدافك وتعيش احلامك لازم تبقى عارف في تحديات ممكن توقفك فهنا انت بتفكر في التحدي مقدما وتحط له كل البدائل الممكنه فلما يجي بتبقى عندك جاهز عارف في فرض مثلا انك عندك حد من صحابك او حد من العيله ما بتعرفش تتعامل معاه ممكن تحصل ممكن تلاقي نفسك حد مش عارف تتعامل معاه بتصرف ازاي من ضمن الحاجات اللي بتقول لو انا اتحطيت في موقف هو قدامي اتصرف ازاي بطريقه مختلفه انا عارف ان انا ما بعرفش اتكلم معاه طب ايه تاني ممكن اعمله مختلف ازاي ممكن اتصرف ركز على تنفسك خد بالك من افكارك خد بالك من تعبيرات وجهك وتحركات جسمك واحاسيسك وغمض عينيك وشوف نفسك معاه وانت متزن تماما اعملها اكتر من مره لما تكون قدامه هيحصل حاجتين السلوك القديم لانه متبرمج بعمق والجديد معنى كده السلوك القديم ما بقاش لوحده بتحط حاجه جواها فتلاقي نفسك شويه شويه العقل البشري المخ بيشتغل باولويات يعني ايه اولويات اعلى حاجه ابقى حاسسها دي نمره واحد بالنسبه للمخ حط فيها احاسيسك كررها اكتر من مره دي بتحل محل دي ودي بنسميها تحطيم روابط في البرمجه اللغويه العصبيه فانت ده الرابط ده بيحطم حاجه تانية ده من ضمن التحديات فاسال نفسك باستمرار ايه التحديات اللي ممكن توقفني وعارف يعني ايه توقفني يعني ممكن توقفك لفتره انك تبعد عن اهدافك واحلامك طب لو وقفت ممكن يحصل ايه لان لو وقفت في قانون اسمه قانون النية المتناقصة من ضمن قوانين العقل الباطن قانون النية المتناقصة ان وانت بتتكلم معايا دلوقتي انا دلوقتي بالنسبة لك نمرة واحد لان انت مركز عليا لا العقل البشري لا يستطيع التركيز غير على حاجتين في نفس الوقت فانت مركز على دي بمجرد ما تخرج تليفون هيجي لك اصبح نمرة واحد وبعدين حد قالك حاجة فالنية المتناقصة بمجرد ما يكون عندك هدف وحاجة تخليك تغير رأيك في الوقت الحاضر أو حاجة وقفتك شوية هتلاقي الهدف أصبح بعيد وبعدين أصبح بعيد لغاية تلاقي نفسك ما عملتش حاجة ما حققتش هدفك وده يفتح لك ملف في المخ اسمه نشاطات غير منتهية وده يضايقك أنت شخصيا بعد كده لأن أي وقت تفكر في هدف الملف ده يتفتح تاني من أول وجديد خد بالك لما تلاقي أنا عندي خوف من الفشل او خوف من الاعتراض حد يعترض عليك او خوف من الاستهزاء حد يستهزئ بيك او خوف من المجهول ما انتش عارف ايه اللي ممكن يحصل لك او خوف من المستقبل او حتى خوف من النجاح تخيل في حد يخاف من النجاح اه والخوف من النجاح اخطر من الخوف من الفشل في ناس تقول لك تعرف لو نجحت ممكن هبقى نصاب ممكن هبقى حرامي او هفقد اصحابي لان الناجحين بيبقوا في وحده تامه ممكن يحط على نفسه هذا الاعتقاد وفي الحالات دي بيبعد فده نجاح من ال... عارف ازاي نجاح ولكن خوف من النجاح يخليه يبعد تاني بنسميها sabotage يعني ايه sabotage بيحطم نجاحه بنفسه بنسميها success sabotage يحطم نجاحه بنفسه ممكن يبقى معاه فلوس وبعدين يصرفها مش عارف يصرفها ازاي لانه مش متعود يعيش بالطريقه دي فده خوف من النجاح يا ترى عندك اي خوف معين اسال نفسك السؤالين دول ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي والوقت حان انك تبص الخوف في عينيه تقول له انا كنت هناك قبل كده مش ممكن اطلاقا هتوقفني بعد كده وبعد كده المؤثرات الخارجية خد بالك من المؤثرات الخارجية ما تقولش هدفك وحلمك لحد ممكن يوقفك اكتب حلمك اكتب هدفك اديله أسباب وحطه في جيبك اقراه خصوصا قبل ما تنام لأن العقل البشري بيبني على آخر تجربة خلي المخ شغلها لك طول الليل لكن لو قلت لأي حاجة أي حد خصوصا في أوله فتبص تلاقي على طول الشخص يقول لك تعرف مش هينجح مش هتنجح مش هينفع خد بالك يا ما ناس جربوا مش هتنفع انت كمان شوف ابن خالك شوف ابن عمك هتسيب شغلك يا راجل ده شريطين على كمي ولا فدانين عند امي خد بالك ما تغيرش حاجه ويقول لك بحاجات تحطم لك حياتك تماما بيقول لك اهدافه هو احلامه هو اسلوبه هو لكن ده يتماشى معاك اطلاقا اطلاقا فعشان كده خلي اهدافك زمان انا كنت اقول للناس كل ما تتكلم عن الاهداف بتديها قوه اكتر دلوقتي بقول لك لا خليه لنفسك خلي الحلم لنفسك انت لانك ما تقدرش تعرف الشخص اللي قدامك والنفس البشريه غيوره هتلاقي حد ممكن يغير منك او يقول لك كلمه تخليك يهبط عزيمتك خليه لنفسك وحط نفسك في الفعل وخلي افعالك تصرخ الناس ما تسمعش كلامك لكن تشوف افعالك حطها في الفعل اتعلم حسن نفسك كل يوم من التحديات المؤثرات الخارجيه من التحديات المؤثرات الداخليه والمؤثرات الخارجيه اخطر بكتير جدا من المؤثرات الخارجيه من ضمنها الصوره الذاتيه الصورة الذاتية كل واحد فينا عنده صورة مرسومة جواه اتكونت من تجاربه من خبراته من برمجته ومن آراء الناس فيه اتكونت له صورة ذاتية عن شكله لو أي إنسان شايف شكله داخليا إنه سمين إنه تخين مش ممكن هنزل وزنه هنزل شوية ويرجع تاني حسب صورته الذاتية على فكرة حتى الناس اللي بتعمل عمليات جراحية بما فيها ال liposuction الشفط والنفخ والكلام ده كله ماشي بيعمل عملية شفط كويس لكن الدكتور بيمضيك انه مش مسؤول عن حاجه اسمها obesity هي مرض الاكل بتاكل وانت مش جعان يقول لك انا مش مسؤول عن دي لكن انا ممكن انا اعمل لك حاجه هتبص تلاقي الشخص خلال ست اشهر اذا كانش مغير عالمه الداخلي هيرجع تاني زي ما كان لان صورته الذاتيه الداخليه ما اتغيرتش دكتور ماكسويل مالتز الراجل ده كان جراح تجميل وفي نفس الوقت كان من من فلاسفه العالم كتب كتاب اسمه Psycho-Cybernetics من اول الناس اللي اتكلموا على الصوره الذاتيه كان في بنت عملت حادثه وبعدين كان في مشكله في مناخيرها عمل لها عمليه وبقت كويسه والناس كلها يقولوا لها ما شاء الله اصبحتي رائعه هي تقول لهم انا شايفه التغيير لكن لا اشعر بالتغيير الصوره الذاتيه فدكتور ماكسويل مالتز بيعمل كان يخلي الناس بعد كده يشوفوا نفسهم الاول في الكمبيوتر كان من اول الناس دخلها في الكمبيوتر يشوف نفسه الاول ويحس بيها ويشعر بيها وبعدين العملية فاحنا عندنا حاجة تقول لك لما أشوفها أعتقد ده غير هذا المثل أصبحت لما أعتقد هشوف لأن الاعتقاد الذاتي والصورة الذاتية هي السبب في التغيير الخارجي فيا ترى صورتك الذاتية عن حلمك إيه شايف نفسك وأنت بحققه لو لا مش هتعرف تحققه ولو حققته مش هتحس بيه وفي ناس كتير يحقق أهدافه ويحقق أحلامه وبعدين يقعد كده يقول لك الله أنا مش سعيد ليه ما أنا حققت هدفي أهو ما أنا حققت حلمي أنا مش سعيد ليه إيه السبب لأنه مش مبني على قيمة عليا مش واضح جواك فالصورة الذاتية أظبط نفسك طب تظبطها نفسك إزاي كل يوم قبل ما تنام دي استراتيجية كوب الماء خد شوية مية صغيرة اشربها المخ بيتغذى على المية والأكسجين والجلوكوز خد شوية مية وخد نفس عميق وطلع الزفير أطول من الشهيق وبعدين غمض عينيك وشوف نفسك في مواقف صعبة وانت متزن وانت بتحلها خلي مخك يشوف هذه الصورة فالصورة اللي جوه بتبدأ تتكون بالطريقة اللي انت عاوزها ومن هنا لما تخرج تاني الصبح لما تقوم من النوم كرر نفس الشيء اشرب نفس المية شوية صغيرين وتنفس بنفس الطريقة ومن هنا غمض عينيك وشوف نفسك في نفس الموقف خلي صورتك الذاتية تكون باستمرار مستمرة في الزمن اللي بتعمله بالليل اعمله الصبح بتعمله بالليل اعمله الصبح لغاية ما تبقى صورتك الذاتية واضحة هتخرج بعد كده في العالم الخارجي وتلاقي نفسك بتنزل وزنك بسهولة عايز تبطل التدخين جوه الأول لازم تشوفها وبعدين بره عايز تتعلم حاجة عاوز تحضر دكتوراه عاوز تتحسن في حياتك عاوز تكون صاحب شركة عاوز تكون مدير لازم صورتك الذاتية أولا تتغير عشان تقدر توصل تحقق العالم الخارجي فمن ضمن التحديات الخطيرة بالنسبة للإنسان المؤثرات الداخلية ومن ضمنها الصورة الذاتية من ضمن التحديات التقدية- الت- التقدير الذاتي ان الشخص مش متقبل نفسه زي ما هو بيقارن بينه وبين الناس انا فاكر في وقت من الاوقات واحد جه قال لي يا اخي شوف انا شكلي وحش ازاي انا شكلي وحش جدا يعني ازاي ممكن احقق اهدافي ده انا شكلي وحش فانا بقول لك حاجه ما تقارنش بينك وبين ده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا حلوين زي ما احنا كده 24 قيراط يمكن انت قصير شويه لكن عبقري واحد يكون طويل شويه كل واحد ربنا ظبطه اكنها بالظبط دهب 24 قيراط كلنا عندنا ولو حاجه واحده احسن من بعض فعشان كده فتش جواك دور جواك وتقبل نفسك زي ما انت وقدر نفسك زي ما انت لان ده التقدير الذاتي وحب نفسك زي ما انت انا اول مره قلت الحب الذاتي ناس قالوا لي يا دكتور لا وده مش مظبوط وحب الذات حرام في فرق عشان كده في مشكله دي في ال self esteem دي في التقدير الذاتي بينقسم للتقبل الذاتي والتقدير الذاتي والحب الذاتي ان انا بحب هديتي زي ما انا شكلي وشعري وشكلي وايديا بحب نفسي زي ما انا ما ببصش في المرايه انا شفت ناس بيجوا لي استشارات في عياداتي ويقول لي انا ببص في المرايه مش طايق نفسي وقعد بيهزر بيقول لما بشوف ببص في المرايه اقول هو كده بس مش احلى انا شفت واحد بص في المرايه وتف وخرج من كتر ما مش طايق نفسه تو وراح ماشي ما ينفعش لازم تحب نفسك زي ما انت لازم تقدر نفسك زي ما انت لان في خلال ما انت بتحقق اهدافك كل ما انت بتعمل حلمك اللي انت هتحقق بيه حلمك هو ده هو ده زي ما انت في نفس المكان فعشان كده حسن نفسك وحسن احلامك وقوي قدراتك كل يوم فده من ضمن المؤثرات الداخليه الصوره الذاتيه والتقدير الذاتي الحاجه الثالثه داخليا الثقة في النفس على فكرة الثقة في النفس هي الفعل انك تحط نفسك في الفعل في حاجة بسيطة لما تنجز هتنبسط من نفسك هتقدر نفسك هتزيد ثقتك في نفسك فشوية شوية وفتش دور اقرا كتب حسن نفسك كل يوم اعمل تغيير في حياتك ولو بسيط عشان التحديات الداخلية ما تأثرش فيك فانت عندك البرمجة الخارجية البرمجة اللي انت اتعلمتها من العالم كله اللي خدتها من السبع اركان من الاب والام وبعدين المحيط العائلي وهكذا اتبرمجت من العالم الخارجي يبقى ممكن تغير هذه البرمجة مؤثرات الخارجية اللي فيها آراء الناس المؤثرات الداخلية اللي فيها الصورة الذاتية والتقدير الذاتي والثقة في النفس اشتغل بدول هتبقى جاهز انك تجهز نفسك لإيه؟ انك تعيش حلمك انك فعلا تعيش احلامك لانك ممكن فعلا تعيش احلامك اذا كان الجماعه اللي عملوا الطياره عايشين احلامهم انت كمان ممكن تعيش حلمك دلوقتي خليني بقى اسالك سؤال للمره السبعه قلتها سبع مرات ايه حلمك إيه اللي عايز تحققه عايز تبقى ايه عايز تكون ايه عايز تصبح ايه عايز تعمل ايه اللي انت نفسك تعمله او تصبحه اكتر من اي حاجه تانية في حياتك بس هنا خد بالك لما تقول انا عندي حلم عاوز احققه خد بالك تقول انا نفسي احققه ولما احققه طول ما انا ماشي بتمتع بالرحله وحاجات كتير جدا هتتحسن في حياتي فتقبل نفسك زي ما انت في الوقت اللي انت فيه وتتطلع بعد كده للمستقبل في ايه حلمك للمحلم في المستقبل في ايه حلمك اقعد دلوقتي ورقه وقلم اكتب حلمك دلوقتي ادي دوره الاحلام اللي انا وعدتك بيها اكتر من مره الحلم عباره عن فكره ففكر في الحلم اللي انت عاوزه ده في الوقت الحاضر بس فكر فيه وانت قاعد معايا دلوقتي ايه اللي انت عاوز تحققه سواء في الجزء الروحاني او في الجزء الصحي او في الجزء الشخصي او العائلي او الاجتماعي او المهني او المادي ايه اللي نفسك تحققه حلم بس حلم دلوقتي اكتبه اكتب احلامك من غير ما تحلل من غير ما تقيم من غير ما تقول حاجه اطلاقا اكتب الحلم مثلا تقول انا قررت ان شاء الله ان حلمي ان انا اكون مدير عام في شركتي او يكون عندي شركتي الخاصه او انزل وزني مثلا 20 كيلو او اعمل اللي انت عاوزه ايه الحلم الحلم الحلم خليه يتراكم شويه شويه عندك احلام كتير انا لما اقول للناس فكروا في الاحلام على طول يروحوا للفلوس انا عاوز فلوس عاوز فلوس كتير اما اقول لهم حط ايدك اليمين كده وقول انا التسامح بيقترب الي والحب بينجذب اول ما اقول لهم فلوس يعملوا كده على طول عايزين فلوس تنجذب الي لان الفلوس اكبر من الحياه اه بس خد بالك لو انت ما تستحقهاش مش هتيجي ولو جات لك هتبقى فتنه وهتجنك فلازم تكون جاهز داخليا تنظف نفسك علشان ما تجيلك تبقى مادة جزء مادي روحاني فالله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه أكتر وأكتر وأكتر وأكتر ومن هنا لما تسأل نفسك إيه حلمي وإيه اللي هيتحسن في حياتي بسبب إن حققت فعلا هذا الحلم فدلوقتي اكتب أول حاجة إيه الحلم اللي أنت عاوزه فدي أول حاجة بتبدأ الفكرة طالما جت فكرة مجرد فكرة عشان كده لما بدأت في الأول خالص قلت لك كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم أصبح حقيقة لا خيالا الحلم بقى خاطر بتفكر فيه وبعدين بقى احتمال إمكانية وأمل وبعدين أصبح حقيقة وحطيته في الفعل أصبح واقع السيارات واقع وما عندكش فكرة عن التقدم العلمي اللي بيحصل اليومين دول كل حاجة بتتحرك بسرعة الموبايلات فيها فاكسات وفيها إيميل وفيها كل اللي تتخيله ما كانش موجود قبل كده لو كان معاك موبايل وفتحته قدام أي بلد من 50 سنة كانوا حرقوك في الشارع كانوا يقولوا عندك عندك جن ولا حاجة النهاردة أصبح موجود في كل حتة عادي وعارف وأصغر إيه السبب؟ أحلام أحلام ناس بص الطب كل حاجة بتتعمل زمان عمليات جراحية كانت بتاخد وقت طويل جدا وكانت بتاخد معدات دقيقة دلوقتي ممكن تتعمل بالليزر وبتتعمل أسرع الهندسة أي حاجة في الدنيا شوف أي حاجة هتلاقي فيها تقدم علمي وفيها تقدم بشري طالما في نمو بشري في تنمية بشرية وفي تنمية روحانية طول ما أنت ماشي حاجات بتتحرك فليه أنت ما تكونش من هذه التحركات عشان كده خد بالك من الثلاث مبادئ دول المبدأ الأولاني خد بالك المبدأ ده مهم جدا وأنا طول عمري عايش بالمبدأ ما فيش حاجة في الدنيا اسمها فشل في نتائج مش مبسوط من النتائج ارجع للفعل وغيره فليس هناك فشل ولكن توجد هناك خبرات وتجارب ومهارات اللي انت عملته وتعلمت منه لما تحطها تاني في الفعل هتكون افضل لما حد يقول لي الماضي عندي صعب طب لو رجعت للماضي هتتصرف بنفس الطريقه يقول لك لا يبقى انت اتعلمت من الماضي زعلان ليه من الماضي ففي الحالات دي ما فيش حاجه اسمها في الدنيا اسمها فشل قول لنفسك كده ما تقولش انا فاشل قول ليس هناك فشل ولكن هناك خبرات وتجارب ومهارات وده أول مبدأ المبدأ الثاني لو كان أي إنسان في الدنيا حقق أي شيء طالما إنسان وطبيعي زينا أنا وإنت كمان ممكن نحققه بس في شروط فإن شاء الله هنتكلم على هذه الشروط عشان نقدر إن شاء الله نعيش حلمنا ونسيب بصماتنا في الدنيا ما احنا عايشين عايشين فتسيب بصماتك في الدنيا لما تمشي من هنا عاوز الناس يعرفوا ايه عاوز الناس يتعلموا ايه عاوز الناس يقولوا عنك ايه فمن هنا تبدا فكر في الكلمه دي ممكن عايزك تكررها قول ممكن ممكن ممكن عارف كل ما تقول ممكن هتحس بامكانيه قولها ورايا ممكن ممكن هتحس في حاجه حصلت لما تقول ممكن يبقى في امل ممكن يبقى في احتمال ممكن يبقى اكيد ممكن لما تكررها بقى خمس مرات هتلاقي الامكانيه بتزود الرهبه بتزود القوه فاي حاجه تحلم بيها فكر فيها وديها احتمال وكرر كلمه ممكن على الاقل ثلاث مرات لغايه ما اشوفك المره الجايه افتكر باستمرار لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا اسم العيله ولا اسم حد ولا العنوان اللي حد اداهولك ولا انت اديته لنفسك ان انا فاشل انت مش دول انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى انت اللي سخر لك السماء والارض وما بينهما انت ربنا سبحانه وتعالى خلقك بيده الكريمه كان ممكن هو يكون فيكون انت معجزات في معجزات معجزات ليس لها حدود لسه كل يوم بنكتشفها ده انت عشان كده عيش كل لحظه كانها اخر لحظة في حياتك لأن والله ممكن تكون آخر لحظة في حياتك عيش بحبك لله سبحانه وتعالى عيش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام بطبع الرسل الأنبياء والصحابة أولياء الصالحين بعد كده كافح بالكفاح اقرا فتش دور اسمع أشرطة روح دورات حسن نفسك كل يوم خليك أفضل من امبارح والكفاح طول ما أنت بتكافح يبقى التزم وخليك صبور وخليك مصر وخليك منضبط فيها ما تسيبهاش إطلاقا وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته